بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم تعاليت ربنا وتباركت حاشاك أن تخلقنا عبثا أو تتركنا هملا إنني والله لأستخزي حين أتذكر ماذا سيقول اليوم لربك إخبارا عن حال المسلمين تأمل هذا الطيب النكد الظن الغلاء البطالة تأمل أين صلة الرحم أين بر الوالدين أين إكرام الجار أين العطف على الفقير أين الوقوف بجوار الأخ المسلم تأمل تمزق اختلاف ضعف شاكل محقاد حسد ضغائن مصائب تأمل هذه الغفلة وهو يأخذ كل يوم بالأقلام على قفاه فوق هتقول لربنا ايه وبعد كل هذا الشكوى من الحياة على كل لسان كيف الحال؟
زي ما انت شايف يا فضيلة الشيخ نكد وقرف وقلة بركة وتعب أعصاب انت السبب أنا السبب نعم انت السبب هي كل حاجة كده تتحط فوق نافوخي انا هسألك البيت فيه مشاكل زوجتك تعبك شوية دي مهججاني هي والعيال انت السبب أنا برضو اه انت السبب اخبار الفلوس ايه؟
ما انت عارف يا شيخنا الحالة نايمة والعيشة غالية ومفيش شغل انت السبب برضو أنا السبب اه مش انت بتشكو ان مفيش بركه مفيش فلوس فلو شكرت كان نفعك ما شكرتش انت الخسران يبقى انت السبب ما شكرتش والله يا شيخنا بنحمده ونشكره لا مش كده لا وانت الفلوس اللي اداها لك نعمه من نعم وعليك اشتريت بيها دش انت السبب هتقول لربنا ايه هتقول له ايه وانت بتدفع اشتراك قطعه من فم اكل ولقمه عيش ولادك تدفع ايجار الوصله هتقول لربنا ايه انت السبب هل رايت افلام ومسلسلات هذه الايام هل ادركت حجم الماساه في اسطوانات تباع بملاليم وقروش قليله عليها كل فضيحه لا تخطر ببال بشر انت السبب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
يلي زعلان من كلمه انت السبب انا لسه بقول لك انت السبب برضو مصمم إن أنا السبب نعم النهارده لما يسالك عن الكليبات حلوه الكليبات دي ده ايه بقى ده ودانك وعينيك وقلبك ومخك وايديك ورجليك وكل ده بينفعل في الكليب هتقول لربنا ايه هتقول له ايه يا فضيح تأك- هو أنا فاضي أتفرج يا فضيلة الشيخ دي حاجة للعيال بدل ما يروحوا للجيران يا ابني غلط يا ابني غلط ابو بنت ضيعتها وابو ولد اضليت انت السبب أنت ليه بس يا شيخنا محملني السبب انت مسؤول افتح اوضه ابنك عشان تشوف ايه اللي بيحصل افتح اوضه بنتك فوق انت السبب الشوارع اجساد عاري انت السبب أنا السبب نعم انت السبب البنت اللي خرجت متبرجه في الشارع مين السبب أنا نعم انت ابوها اخوها عمها خالها جوزها لا.
ما تقوليش لا انت واحد من دول وهي واحده من قرايبك ما حافظتش عليها كما ينبغي انت السبب الولد اللي فسد وبقى مدمن انت السبب أعمل إيه يا فضيلة الشيخ ما هو مغلبني ما انت سبته من الاول فلوس ما انتش عارف رايحه فين تاخير عن البيت ما انتش عارف بيعمل ايه واصحاب فاشلين وسايبه معاهم وانت شايفهم وعارفهم وجايب له كمبيوتر وسايب له التليفون وقافل عليه الاوضه ما انتش عارف بيعمل فيها ايه النت بيعمل ايه مشاهد بيعمل ايه على المواقع الجنسيه انت السبب طيب أعمل إيه عايزك يا راجل تبقى راجل شفت بقى انا جبت لك الحل من الاخر حل إيه بس يا فضيلة الشيخ أنت قصدك يعني تزعلني لا والله ما قصدي ازعلك بالعكس بس لازم تحط دي في دماغك عشان تبدا تعالج طب إزاي انت الاول صلاحك صلاح البيت ده وصلاحك هو سعة الرزق والفلوس وصلاحك هو هداية الاولاد والبنات وصلاحك هو هداية الزوجة وصلاحك هو صلاح الشارع انت الاول
القدس للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار أنت السبب لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير محمد حسين يعقوب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله قال ربي وأحق القول قول ربي قال جل جلاله سبحانه في علاه قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم نعم تعاليت ربنا وتباركت حاشاك أن تخلقنا عبثا أو تتركنا هملا تباركت وتعاليت نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا نؤمن أن لنا يوما لا ريب فيه وساعة لا نؤخر عنها نلقاك ربنا فتسألنا عن أعمالنا وتكون أيام دهرنا حجة لنا أو علينا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله إن في مضي عام ومجيء عام بل في مضي يوم وانقضائه وإقبال يوم ودخوله ما يهز الوجدان ويذكر النفوس إنها مناسبة للوقفة مع الذات ومحاسبة النفس يقول الله الملك الحق سبحانه جل جلاله العلي الأعلى سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الإخوة هذه الأيام التي نقطعها نقطعها لتقربنا إلى المصير الذي لا مفر منه ستسلمك الأيام في بعض مرها ستسلمك الساعات في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها أيها الإخوة نعم والله نحن بحاجة إلى دوام مكاشفة النفس بحاجة إلى رصد أعمالنا فهذا العمر زيادة في الحجة قال الملك جل جلاله سبحانه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ويقول جل جلاله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون إنني والله لأستخزي حين أتذكر ماذا سيقول اليوم لربه إخبارا عن حال المسلمين وإذا التفتنا وألقينا نظرة نظرة بدون تجميل ودون نفاق على أحوالنا الداخلية إنني أريد أن ألقي نظرة على أحوال المسلمين في الشارع اللي جنبنا والشارع اللي بعده وقد 10 15 شارع قدام وورا كيف الحال في شوارع المسلمين في بيوت المسلمين أريد أن أذكر حال بيتك وحارتك وشارعك وقريتك ومدينتك ومركزك أريد أن أذكر هذا الحال تفصيلا لا إجمالا لندرك حجم المأساة تعال معي قف وتأمل تأمل معي هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر فصاحب إنسان هذه الأيام فساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا فساد صاحب مسلم هذه الأيام فردا وجماعة وأمة تأمل قف وتأمل تأمل معي هذا الضيق النكد الضنك الغلاء البطالة تأمل معي هذا السراب الذي يلهث وراءه الناس الدنيا الفلوس هذا يلهث وراء السفر إلى دولة كان في الماضي يبحث عن دولة خليجية اليوم يبحث عن دولة أوروبية للبحث عن الدولار واليورو والريال والدرهم والآخر وراء إنشاء شركة والثالث فتح محل والرابع قرض من بنك والخامس لهس سعار وبعد كل هذا الشكوى من الحياة على كل لسان كيف الحال فكانت النتيجة هذا الصدأ في الأرواح وهذا الإظلام الشامل للقلوب نعم أخي حبيبي قف وتأمل تأمل معي تأمل هذه الغرائز الشريعات هذه الكتل المكدسة من الشهوات إنك تعيش في هذه الأيام استعلاء الشهوة الشوارع أجساد عارية نعم هناك مرح كثير يخيل لمن لا يعرف أنه سعادة ناس بترقص وتغني وتتنطط وتجري وعربيات جديدة ولبس زاهي وصوت عالي يخيل للي ما يعرفش ان الناس دول مبسوطين فرحانين لكن الحقيقة معذبين هناك مرح كثير في نكت كتير في ضحك كتير تلك الضحكات التي ترن في الهواء ها ها ها تسمعها على المقاهي على النواصي في محلات الأكل قدام التلفزيونات لكن ها ها ها من هنا من الحلق مش من هنا قف وتأمل هل رأيت أفلام ومسلسلات هذه الأيام أعيذك بالله أن ترى هل بلغك الفيديو كليب أو كلاب هل أدركت حجم المأساة في اسطوانات تباع بملاليم وقروش قليلة عليها كل فضيحة لا تخطر ببال بشر هل رأيت سيارات الزنا في الطرق السريعة وغير السريعة في كل مكان مظلم رأيت هذه الغرائز الشرهات والكتل المكدسة من الشهوات تأمل ولا تتأمل فإن تأمل العيب معيب ألم تر إلى هذه الأخلاق التي أنفت الحيوانات أن تتخذها فاتخذها الإنسان ألم تر إلى هذا الجدب في الرجولة والرجال هل أتاك نبأ هذه الوفرة في الميوعة والمخنثين تأمل تأمل هذا القحط في المعاني الإنسانية وهذا التضخم في الطباع الحيوانية تأمل تأمل هذا الرخص في الإنسان وهذا الغلاء في الحيوان تأمل وليوجعك قلبك تأمل معي انظر إلى هذا التكلف في انعدام الصدق بين الناس مين النهاردة حاسس بأخوه شقيقه ولا أخته شقيقته أخويا أختي انسى ما عادش فيه إنني أتخيل الحياة في هذه الأيام كمثل طاحونة دائرة ليل نهار تطحن وتبعثر وتجمع وتطحن وتبعثر هي كده الدنيا شكلها كده اليومين دول زي طاحونه كبيره عماله تفرم الناس وتبحترهم وانت تلمهم تاني وتطحنهم تاني وتبحترهم تاني لا تكل ولا تمل ولا تكف لحظة عن الدوران إنه الدوار دوار دوخة أما هدوء القلب وطمأنينة النفس وراحة الضمير والارتياح اليقظ ما تلاقيش المودات الحلوة بين الناس التجاوب الروحي في الأسرة الواحدة أو بين الأصدقاء حتى المشاعر اللي تشعر الفرد بذاته بوجوده بحقيقته بأصوله المشاعر اللي بتشعر الفرد إنه مش لوحده المشاعر اللي تمنح الثقة الطمأنينة الراحة ما عادتش موجودة إنها زمن الكد في الباطل والجهد في فراغ والعناء في تعذيب النفس هو ده الزمن إنه الخواء إنسان هذه الأيام الكل متكلف راسم نفسه الكل متقمص شخصية محترمة أما الصدق والصراحة والوضوح انسى انعدم ذلك الكل يقول أنا لا أكذب ولكني أتجمل صار قانونا انظر إلى هذا التكلف في كل مجال حتى في دنيا الملتزمين هذا النفاق الذي يملأ الجو ويزكم الأنوف نعم حتى عاد من لم يكن منافقا في أقواله يسمى جاف في الأسلوب جلف الأصل هو النفاق نفاق تأمل معي هذا القلب للحقائق هذا الإبراز للأباطيل بأسواب الزينة والجمال نعم والله تأمل معي هذا الباطل الممكيج بمساحيق المشاهيات تأمل في مقابله هذا الحق الملطخ بأنواع المنفرات نعم أي أخي قف قف لحظة وتأمل هذا الانقلاب في الفكر الإنساني الذي حول الغايات إلى وسائل والوسائل إلى غايات ونصب العبيد أربابا تعبد من دون الله قف قف قف وتأمل تأمل ما نراه اليوم من فواجع ومواجع تأمل هذا التمزق في أوصال الناس أين صلة الرحم أين بر الوالدين أين إكرام الجار أين العطف على الفقير أين الإحسان إلى الضعيف أين مساعدة ذي الحاجة أين إغاثة الملهوف أين العطف والترفق بالناس أين الوقوف بجوار الأخ المسلم أين هو تمزق اختلاف ضعف مشاكل أحقاد حسد ضغائن مصائب بلاء عقوبات تأمل هذا الصمم عن صوت الحق وهذا البكم عن الإقرار بالصواب نعم والله تأمل أخي هذه الغفلة المسيطرة على الناس لو مشيت يوما في الشارع وأردت أن تتأمل وجوه الناس البشر أو كنت جالسا في مكان وحولك مئة فرد تنظر في وجهه وتنتقل إلى الوجه الآخر وتنتقل إلى الثالث والرابع والخامس تبص في وجوه الناس هم نكد غم سواد غفلة حط ايدك على كتفه كده يترعش ايه في ايه مين ليه غفلة مستحكمة عن الله وهو يأخذ كل يوم بالأقلام على قفاه فوق هتقول لربنا ايه بلايا ومصائب تحيط به وهو لا يفهم رسائل الله تأمل هذا الصد عن سبيل الله والارتماء في أحضان الشياطين قف وتأمل تأمل هذا الانحراف في التقويم هذا الخطأ في القياس زمان كان يقولوا راجل طيب بتاع ربنا ما عادش النهارده راجل جدع كسيب جيبه مليان انقلبت الموازين بدل ما بيصلي وما بيصليش معاه كام شغال ايه نعم تأمل هذه الموازين المعوجة التي غدت بين أيدي الناس تأمل هذه القيم التافهة التي عبدوها تأمل هذه الاهتمامات السخيفة التي شغلت أرواحهم اهتماماته ايه تأمل أيها الأخ الكريم افهمني إن عربدة السكارى ليست سعادة كذلك المرح الحيواني ليس مرحا إنه فرقعة زي المزيكا بتاعتهم بالظبط شك شك شك. تخبيط وترزيع بس مفيش متعة مفيش سعادة عارف ايه طاقة مكبوتة بتفرغ وخلاص تحت ضغط الواقع المر فده انفجار أين الإنسان أين الإنسان المكرم عن الحيوان تأمل تأمل هذه الأمنيات الهزيلة التي يتمنونها تأمل هذه المستمسكات الفاسدة التي تمسكوا بها تأمل هذه التجارة الخاسرة التي يتاجرون بها تأمل هذه المعاني الذميمة التي عضوا عليها بالنواجز حتى غدوا يرفعون ما يستحق أن يخفض ويكرمون ما حقه أن يحتقر يحسنون كل قبيح ويقدسون كل سقيم وذميم وأصبح الناس عياذا بالله عياذا أصبح الناس يفكرون بفروجهم بدلا من عقولهم ويحسون ببطونهم بدلا من قلوبهم وركعوا وسجدوا وكبروا للهوى وأداروا ظهورهم لمصدر الهدى ووالوا عدوهم الشيطان وخانوا حبيبهم الرحمن معذرة إخوتي في الله آسف وسامحونا لكنها الحقيقة المرة إنها المأساة ثم يأتي موضوع هذه المحاضرة من المسؤول من السبب من السبب في كل هذا حقيقة أيها الإخوة الإجابة أنا السبب وأنت وأنت وأنت نعم أنت السبب وعلى طول هتقول لي أنا أنا برضو أنت كل حاجة هتحطها فوق نافوخي وأقول لك أن الله جل جلاله قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم انت السبب انا نعم انت السبب انا هسألك البيت فيه مشاكل زوجتك تعبك شوية مش متظبطة اه والله او انت جيت على الجرح كده انت سبب اخبار الفلوس ايه شغل والله يعني الشيخ ده مش حالي لوحدي كل الناس النهارده كده اسعار غاليه والمرتبات ضعيفه ومفيش شغل انت السبب انا برضو اه انت السبب اذى الناس انت السبب مشاكل العمل انت السبب العيال مش متربيين انت السبب طب ليه كده يا عم شيخ انا هبطل اسمعك بقى طيب اسمعني للاخر وبعدين نتفاهم اذا كان ينفع تسمعني بعد كده ولا بلاش شوف ربنا سبحانه وتعالى في القران كله قعدت اتامل كده مفيش سوره من السور الا وفيها المعنى ده انت السبب قال سبحانه وتعالى من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى يبقى هي دي القضيه هنا انت مهتدي انا هقول لك اسماء السور عشان تبقى عارف موضوع في القران كله ان انت السبب ياه وصلت للدرجه دي في القران ان انا السبب اه من اهتدى فانما يهتدي لنفسه في الاسراء في النمل ومن شكر فانما يشكر لنفسه مش انت بتشكو ان مفيش بركه مفيش فلوس ربنا قال واستاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد فلو شكرت كان نفعك ما شكرتش انت الخسران يبقى انت السبب ما شكرتش والله يا عم شيخ احنا بنحمد ربنا ونشكره لا لا مش كده اتعلم الاول في الدين ازاي نشكر نعمه ربنا علينا اتعلمها عشان تشكر معلش سيبني الوقت اسرد ايات القران وبعدين نتفاهم عشان مش عايز اطول الوقت من اهتدى فانما يهتدي لنفسه في الاسراء ربنا يقول في سوره لقمان ومن يشكر فانما يشكر لنفسه في سوره فصلت وفي الجاثيه كذلك من عمل صالحا فلنفسه في العنكبوت من جاهد فانما يجاهد لنفسه في فاطر من تزكى فانما يتزكى لنفسه في سوره محمد صلى الله عليه وسلم ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه في الفتح ومن نكث فانما ينكث على نفسه في سوره النساء ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه في سبأ قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وفي سوره البقره وما تنفقوا من خير فلانفسكم في سوره الاسراء ان احسنتم احسنتم لانفسكم سوره البقره وما يخدعون الا انفسهم في سورة آل عمران وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وفي النساء أيضا في سورة المائدة لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في سورة الأنعام الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون والله ما أنا فاهم يا عم الشيخ إيه علاقة كل الآيات اللي أنت قلتها دي بموضوع إن أنا السبب البنت اللي خرجت عياذا بالله متبرجة في الشارع مين السبب مين السبب اللي خرجها كده انا نعم انت ابوها لا اخوها لا عمها خالها جوزها ما تقوليش لا انت واحد من دول وهي واحده من قرايبك ما حافظتش عليها كما ينبغي الولد اللي فسد وبقى مدمن وانا عايز اقول في النقطه دي مهم جدا ان فعلا بقت ظاهره ان العيال المدمنين اليومين دول بداوا يرجعوا كله يقول عايز اتعالج كله النهارده في مئات بدون مبالغة جاي يقول يا شيخنا عايز اتعالج انا مدمن ساعدني ويقول لابوه ويروحوا مستشفيات ويعملوا عمليات بس جاي بعد ايه بعد ايه انت السبب ما انت سبته من الاول فلوس ما انتش عارف رايحة فين غياب عن الوقت ما انتش عارف هو فين تأخير عن البيت ما انتش عارف بيعمل ايه واصحاب فاشلين وسايبه معاهم وانت شايفهم وعارفهم وجايب له تليفون وسايبه ما انتش عارف بيعمل بيه ايه وجايب له كمبيوتر وسايب له التليفون وقافل عليه الاوضه ما انتش عارف بيعمل فيها ايه في النت بيعمل ايه على الشات بيعمل ايه على المواقع الجنسيه انت السبب قصص خياليه خياليه لا يتصورها عقل ان اب سايب بنته تدرس هنا وسقطت في سنه اولى وعادتها سنتين ونقلت لكليه تانية وعادتها سنتين واتفصلت وهو مفكر ان البنت نجحت وفي سنه رابعه واتخرجت وقاعدة وضاعت ومشيت في طريق الغلط وابوها فكر انها اشتغلت وبتودي له فلوس ايه ده اب ايه ده ام ايه دي قلوب ايه دي انت السبب وانت الفلوس اللي اداها لك نعمه من نعم وعليك اشتريت بيها دش كنا زمان بنقول ان التلفزيون سبب قطيعه الرحم لان الراجل بيرجع النهارده من الشغل بيتغدى وهو عينه على التلفزيون وبعدين خلص غدا قاعد مستني المسلسلة خلصت المسلسلة مستني الفيلم خلص الفيلم مستني المسرحية أو مستني السهرة وخلص مستنى النشرة ونام ما راحش شاف أمه ولا زار أخوه ولا زار أخته ولا شاف عمه ولا خاله ولا جدته قطيعة أرحام حصلة بسبب التفرغ للتلفزيون للأسف الشديد بقى لما جدش الواصلة البث المباشر مش مجرد بس فكر وسموم فكرية لا ده العلاقات الإنسانية الأنشطة الاجتماعية هناك تأثير على المثل على العقائد على المواقف على صياغة القيم فعلا الناس على دين تلفزيونهم أو على دين الشاشة هتقول لربنا إيه هتقول له إيه وانت بتدفع اشتراك قطعه من فم اكل ولقمة عيش ولادك تدفع ايجار ال- الواصلة هتقول لربنا ايه النهاردة لما يسألك عن الكليبات حلوة الكليبات دي اه يسألك ده ايه بقى ده ودانك وعينيك وقلبك ومخك وايديك ورجليك وكل ده بينفعل في الكليب هتقول لربنا ايه هتقول له ايه يا فضيحتك يوم ما تعرض على ربك ابو بنت ضيعتها وابو ولد اضليته النهارده ابنك بيستشيرك في ايه ابنك بياخد رايك في ايه ابنك رضيك اب انت السبب النهارده غزت شوارعنا كنتاكي والبيتزا هات وماكدونالدز اه هذه المحلات الغربيه الزائفة وبقى النهاردة كل ولد في اوضته ويبعت يجيب بيتزا او كنتاكي وياكل لوحده وفقدت الاسرة انت السبب انا برضو اه انت السبب كتير قلت لما يبقى ابنك سخن وتروح عند دكتور وتلاقي ان الدكتور ده كل همه انه ينزل الحرارة يبقى الدكتور ده غلطان مش بيفهم الدكتور اللي بيفهم لازم يدور ايه السبب اللي رفع درجة الحرارة ونعالج السبب لذلك انا بقول دلوقتي اللي احنا فيه ده نتيجة ايه وعلى طول هقول لك السبب انت السبب طب اعمل ايه اعمل ايه خلاص هريحك هقرا عليك الايات من القرآن دي ما تستعجلش معلش اسمع معايا وبعدين نتفاهم هنعمل ايه يقول الله سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمره بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون خلي بالك الكلام ده موجه ليك ركز وعيش القرآن ربنا سبحانه وتعالى في بداية الآيات يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات أنت مفكر عشان ربنا اداك فلوس واداك عيال يبقى بيحبك بل لا يشعرون انت مش دريان فوق فكر ان ده خير مش شرط يبقى معنى الكلام ده ايه عمال اقول لك نفسك نفسك نفسك من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن شكر فانما يشكر لنفسه يبقى نمره واحد اول حاجه في العلاج يا جماعه انا كان نفسي والله العظيم اشرح الايات دي ولو هتاخد عشر شرايط عشان الكلام ده كله محتاج تركيز للصبح لو ركزت تلاقي الكلام ده بيتحدث عن الواقع اللي احنا عايشين فيه عن الدنيا اللي احنا عايشين فيها عننا يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون الشاهد ايه عشان احط ايدي على العلاج نمرة واحد نفسك انت الاول صلاحك صلاح البيت ده وصلاحك هو سعة الرزق والفلوس وصلاحك هو هداية الأولاد والبنات وصلاحك هو هداية الزوجة وصلاحك هو صلاح الشارع أنت الأول وكتير من الإخوة مشغول بالناس عن نفسه شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنب السيدة عائشة لحد ما يحس انها نامت ويقوم تقول الى اين يا رسول الله يقول ذريني اتعبد لربي نفسه الرسول بيدور على الاجر انا الاول ربنا قال له كده فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك كتير مننا بيضيع نفسه عشان العيال عشان الزوجة عشان المصنع او المحل او الشغل لا ما تضيعش نفسك ما تضيعش دينك هو ده الحل دي بداية الحل اسف بداية الحل انت الاول ربنا سبحانه وتعالى في الايات اللي قرأناها يقول ايه ولا نكلف نفسا الا وسعها عشان ما تقولش انا كل واحد على قده لا اهو ربنا قالها لك لكن بيقول لك ايه سبحانه وتعالى يقول لك ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون يعني لا نكلف نفسا الا وسعها يعني ربنا عارف وسعك وعملت ايه في وسعك اصل في ناس كتير دلوقتي بتضحك على نفسها ويفكر انه بيضحك على ربنا يقول لك ضروره أنا مضطر وربنا يعلم انه مش مضطر ما اقدرش وربنا يعلم انه يقدر تضحك على مين عشان كده ربنا بيقول لك اهو جاوبك باللي في نفسك لا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون اسمع بعدها ايه بل قلوبهم في غمرة من هذا يا عم دي قلوبهم غرقانة غمرة يعني مغمور غرقان بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون مش بقول لكم الآيات دي عايزة وقفة عايزة شرح عشان تفهم الموضوع افهم الموضوع ده ازاي هم غرقانين في الدنيا لشوشتهم غرقانين في كبر غرقانين في غرور غرقانين في عجب غرقانين في ذنوب غرقانين في بلاوي سودة ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون الحمد لله أنا بصلي ما فيتنيش وقت وممكن يكون بيجمع الخمس صلوات يرزعهم بالليل وخلاص مرة واحدة بيصليهم في البيت نقر بيصليهم ورا إمام نقر بي صلاة على مزاجه مش لله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عامل وفرحان بالصلاة فرحان باللحية فرحان بالجلابية فرحان في كلمتين حفظهم بيقولهم للناس لا لا لا لا قلبك فين هو ده شوف يا اخي يا اللي زعلان من كلمة انت السبب انا لسه بقول لك انت السبب يعني قصدك تزعلني لا والله ما قصدي ازعلك بالعكس بس لازم تحط دي في دماغك عشان تبدأ تعالي لازم كل واحد مننا كده يفكر ان انا سبب عشان ابدأ اعالج نفسي انا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فلذلك البداية كده زي ما قلت لك موضوع القلب قال سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا بالله عليك مش آية ترعب دي ربكم أعلم بإيه بما في نفوسكم باللي في نفسك واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه خاف منه بقى يبقى البداية اعتقاد ان انت السبب نمرة اتنين ابدأ بنفسك صلح نفسك اصلح نفسي ازاي يا عم الشيخ بالراحة كده ومعايا واحدة واحدة حاضر صلح نفسك ازاي ظبط الفرائض الفرائض اللي هي ايه يا عم الشيخ الصلوات الخمسة مش اربعة خمسة الصبح صلاة الفجر في الجامع وظهر وعصر ومغرب وعشاء في المسجد ورا الامام ظبط صلاه الخمسه اتنين زكاة مالك عندك 600 جنيه مركونين ده مبلغ النصاب 600 درهم فضة 600 جنيه تطلع على كل 100 جنيه 2 جنيه ونص عندك 1000 جنيه مركونين 2000 جنيه يا عم شيخ انا شايلهم عشان نجوز بيهم الواد تطلع زكاتهم 2.5% 25 جنيه على ال1000 ده انا شايلهم عشان احج بيهم طلع زكاتهم شايلهم عشان جهاز البيت شايلهم عشان اعمل بيهم عمليه طلع زكاتهم طلع زكاه المال 25 جنيه على ال1000 25 جنيه هيعملوا ايه في 1000 جنيه يبقى 1000 جنيه نصه كام يعني طلعنا خمسة خلاص يا عم الشيخ انا بكلمك على الفرائض لسه اتنين صيام رمضان يتظبط تلاتة الحج لو تقدر مقصر ليه ومستني ايه لازم تحج فرائض اربعة بر الوالدين خمسة صلة الرحم ستة اكرام الجار والصبر عليه سبعة فرائض اقامة الولاية على الزوجة والاولاد احنا لسه بنتكلم في الفرائض عايزك يا راجل تبقى راجل زوجتك اللي في البيت دي انت مسؤول عنها قال سبحانه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا شوف انفسكم الاول وبعدين اهليكم طب خلينا في انفسكم الاول قبل ما نعدي لاهليكم اذا خلصت الفرائض وقد يكون كل انسان عليه فرائض مش على التاني عندك من الفرائض غض البصر عن الحرام عندك من الفرائض كف اللسان عندك من الفرائض لو قعدنا نعد مش هنحصرها اقم الفرائض قال الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي باحب الي مما افترضته عليه نمرة اتنين زود بقى النوافل عشان تنصلح حياتك اذا قلت لي الفلوس ما فيهاش بركة انت السبب طب اعمل ايه زود نوافل تحصل البركة اذا قلت لي الزوجة مقرفة وتعباني ومطلعة عينيا او قلت لي ان زوجي متعب وما بيصليش وتعبني و... صلحي حالك مع ربنا وربنا يصلحه لك صلح حالك مع ربنا وربنا يصلحها لك انت مش معتقد معايا ان دماغها ودماغه في ايد ربنا وقلبها وقلبه في ايد ربنا الجأ له زيادة النوافل اول حاجة في النوافل القرآن بتقرا كم جزء في اليوم كم جزء يا عم الشيخ بالراحه علينا كم جزء احنا بس ربنا يكرمنا ونقرا لنا صفحه كل يوم لا احنا بنشحت يا اخي ده احنا بنطلب منك حاجه مقابلها الجنه جزء قران كل يوم واذا دخلنا في النقطه دي زوجتك وعيالك يبقى كلام زي الفل اللي بيقولوا لك ما بتقعدش معانا دول ما بنشوفكش ما بتتكلمش معانا اجمعهم بقى على جزء القرآن وربنا يألف بين القلوب العيال ما بيسمعوش الكلام ما قلت لك في البداية خليك راجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علق السوط بحيث يراه أهل البيت لازم تستخدم سلطتك في البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع انت راعي الراعي ده لازم له خرزانة عشان يلم الغنم يقعد الزوجة ويقعد الأولاد مش راضيين غصب عنهم يا عم الشيخ مفيش حاجة بتنفع بالغصب اليومين دول لا البداية تيجي بالغصب وبعد كده تيجي بالحب الكل يقعد والكل يقرا والكل في ايده مصحف ما بيرضوش غصب عنهم بالعافية قعدوا قرينا جزء القرآن وقلنا أذكار الصباح ورفعت إيديك ودعيت محببهم ارفع ايديك كده وقول يا رب انا بحب الواد فلان حبه انت كمان يا رب ويا رب انا بحب البنت فلانه ما انت ما تعودتش انك تقول للعيال انك بتحبهم وتخليهم يحبوك ويحبوا الدين تلاوه القران جزء كل يوم الذكر وانت رايح في العربيه كده ما تستغفر لك شويه في المواصلات صلي على النبي شويه قل لا اله الا الله شويه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تقولها ليل ونهار وانت في الشغل وانت يعني طول ما انت قاعد في الشغل شغل ويعني الذكر باللسان هيعطلك عن ايه من الشغل يعني اشتغل في ذكر الله والرسول صلى الله عليه وسلم حديث عجيب جدا يدهشني كل ما اقوله والحديث متفق عليه او في البخاري بس على الاقل يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الذهب والفضه وخير لكم من أن تلقوا عدواكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الذكر افضل من الصدقه بالمال وافضل من الجهاد في سبيل الله بنص الحديث اهو صريح لا يحتمل التاويل زود النوافل الصدقه زود النوافل صيام صيام الاثنين والخميس ليه ما نصومش الاثنين والخميس ونلزم بيهم البيت او الخميس بس على الاقل خلينا الخميس بس في البدايه واحده واحده خميس وكل الناس تصوم ويبقى زي رمضان حفله وفرح ونجيب له برضه عرق سوس وبالليل نتسحر يوم ليله الخميس قبل الفجر الناس تقوم تاكل فول وصيام صيام ليه لا ليه لا يبقى جو ايماني حلو كده العبادات دي هي اللي هتصلحك اول سبيل لاصلاح نفسك اقامه صرح العباده العباده انك تبقى عابد تتلذذ وتستمتع بعباده الله تبقى مستمتع بعباده ربنا سبحانه وتعالى يا سلام لو انت قدرت انك تستمتع بعبادة ربنا جل جلاله لو استمتعت بعبادة ربنا دي اجمل لذة وامتع واحلى لذة في الحياة هتمسح لك كل الغموم وكل الهموم وكل الكروب واذا تقربت الى الله بزيادة النوافل بقى شوف قال الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه الله شفت بقى أنا جبت لك الحل من الآخر حل إيه اللي أنت قلته عم الشيخ الحل إنه يحبك هو مين ربنا إن ربنا يحبك فإذا أحبك اتحلت كل المشاكل تسمع وتبصر وتبطش وتمشي بحول الله وقوته بإعانة الله وتسديده بتوفيق الله وتيسيره بالله عليك لو ربنا وفق في مدة ايدك دي في حاجة تبص لو ربنا وفق في خطوة رجلك دي تبقى في ماشية غلط لو ربنا وفق في نطق لسانك في الكلمة دي يبقى في حد يزعل منك لو ربنا وفق في تفكيرك مش هتتصرف الا صح ولو ربنا وفق في صرف فلوسك هتتميلي بركه مش هتتصرف الا صح ولو ربنا وفق في تربيه عيالك ولو ربنا وفق في معامله زوجتك ولو ربنا وفق في اختيارك لزوجتك ولو ربنا وفق في ادخال عيالك مدارس ايه لو ربنا وفق في اختيار الشقه فين والمكان فين والجيران مين لو ربنا وفق تبقى اتحلت عشان كده تسمع كتير من الناس اللي تعبانين يقول لك يا لو ربنا وفق في الموضوع ده ما كانت خلصت بس كده ما حصلش هي دي انه يحبك ازاي انك تبقى عابد عابد عابد من العباد يا عم الشيخ هو في وقت يا عم في وقت الوقت كتير ده انت لو قفلت تليفونك بس ساعة تقرا فيها جزء قرآن وتستغفر ألف وتصلي على النبي ألف وتقول لا إله إلا الله في الساعة ساعة واحدة بس ساعة بالنهار وساعة بالليل يبقى هتقدر تعمل فيها حاجات كتير بس ابدأ واعمل شوف يا أخي أنا بحبك في الله وأنا خايف عليك وأنا نفسي إنك أنت تعيش حياة هادية أنا شايف الضنك والألم والهم والنكد اللي بيحيط بالناس في اليومين دول وأنا عمال أفكر وببحث عن مخرج ليا وللناس دي مفيش مخرج غير إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى أمرنا ويدبر لنا الامور والحل ده مش هيجي غير لما يحبنا ومش هيحبنا غير بشرطه لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه اجعل ده قدام عينيك هدف انه يحبك واعمل للحب ده عشان يحبك ويوم ما يحبك اتحلت مشاكلك وما بقتش انت السبب لا انت مش السبب يلي حبك ربنا دي كانت الخطوة الأولى الاهتمام بنفسك والنجاة بها ابدأ بنفسك لا شك أن المطلوب خطوة تانية ينبغي على الإنسان أن يجعلها نصب عينيه وهي لو أن الإنسان انصلح وكل ما حوله فاسد فلا بد أن للبيئة تأثير عليه فلا بد أن يغير في الواقع المحيط به لكي يستطيع الاستمرار والاستقرار والبداية كما أمرنا بها ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى أمر بها النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقال وأنذر عشيرتك الأقربين زي ما بدأنا بقول الله سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك البداية وبعدين وأنذر عشيرتك الأقربين زي ما بدأنا قوا أنفسكم وبعدين وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فيبقى الخطوة التالية لهذه مباشرة أيها الحبيب المحب أن تبدأ بأهلك بزوجتك وأولادك والأمر حين أقول دائما يا راجل خليك راجل حين أقول دائما مطلوب من الرجل القوامة في البيت على المرأة والتربية للأولاد أقول أنه ينبغي على الإنسان ألا يفهم هذا الكلام أن يكون يعني في البيت دكتاتور أن يكون في البيت صاحب السيف والعصا لا لا مش شرط القضية كذا وإنما القضية بالحكمة قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فالقضية تحتاج إلى صبر واصطبار بداية بالحنان والعطف أول شيء هقول في مسألة تربية الأولاد معذرة وإصلاح الزوجة أول مسألة هي قضية استشعار المسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما ذكرت قبل ذلك انك انت مسؤول عن هذه الزوجة مسؤول عن هذا الولد قلت لك قبل كده انت السبب في ضياع الزوجة وانت السبب في ضياع الولد فانت تخطينا مرحلة انت السبب خلاص انت صلحت حالك مع الله دخلنا في مرحلة انت مسؤول عن انجائهم المرحلة الثانية ان هذا البيت يا جماعة كثيرا قلت ان جنة المسلم بيته هذا البيت جنتك كيف يكون جنة لكي لا يكون نار قلت الجملة هذه قبل ذلك مرات أن السعيد كل سعيد من سعد في بيته وإن أشقاه الناس كلهم والشقي كل الشقي من شقي في بيته وإن أسعده الناس كلهم الإنسان لو في قمة السعادة خارج البيت ثم هو ينتظر العكننة والنكد في البيت لا يمكن يعيش سعيد ولكن إذا عكنن عليه الناس كلهم وأفسدوه وآذوه وهو ينتظر أن يدخل البيت فينسى كل شيء ويعيش سعادة هذه السعادة في البيت إننا بحاجة إلى إيجاد السعادة البيتية إلى إيجاد جنة البيت إلى التوافق الفكري والعقلي إلى توافق الأهداف مع الزوجة ومع الأولاد توافق حقيقي مع هؤلاء كلهم توافق حقيقي معهم فيبدأ القضية مش بالسيف والعصا مش بالأوامر الصارمة والتهديد بالطلاق وإنما باللطف واللي بالترفق بالوعود ما فيش مانع احيانا بالتهديد لكن البداية لابد ان تكون بداية طويلة وهادئة باللي بالرفق مع الزوجة ومع الاولاد مع الاثنين في وقت واحد في منتهى الهدوء تقول لي هي مش هتقبل هي مش راضية كما حدثني احدهم انه حين تغير الى الالتزام زوجته قالت له انا تزوجتك على كده ان انا متبرجة وقدام التلفزيون وبالاغاني انا ما اتغيرتش انت اللي اتغيرت الكلام ده كلام مقنع لابد ان يرد عليها باقناع عقلي نعم انا اتغيرت لكن اتغيرت للاوحش ولا للاحسن هتقول له للاوحش طبعا لا تعالي نشوف احنا عايزين نعيش ازاي ونبدا نفهم ان مفيش في الكون ده الا رب وعبد رب يعبد وعبد يعبد احنا عباد لله عز وجل امرنا بايه بلطف وبالراحه يعني انت عايزنا نترهبن لا مش عايزكم تترهبنوا وإنما عايز نعيش أوامر ربنا اللي قال عليه نعمله الصلوات الخمس في مواعيدها الحجاب اللي أمر بيه بر الوالدين اللي أمر بيهم صلة الرحم اللي أمر بيه وأنت بتعمل كل حاجة طب ما تيجي تساعديني ونعمل سوا وما يبقاش الأمر مرة وخلاص وإنما الاستمرار كثير من الآباء بيتابع زوجته وأولاده لمدة أسبوع لمدة شهر وبعد كده ينسى وينشغل انهدم اللي هو عمله مطلوب التركيز على هذا الأمر ما ينبغيش أن الإنسان إذا التزم بالدين وأصلحت نفسك وبقيت قريب من ربنا أن تتكبر أو أن تطغى أو أن تعجب بنفسك أو أن تحرم على نفسك الابتسامة تدخل بابتسامة جميلة وكلمة لطيفة هم مش أعداء أنا دايما قلت في فن الدعوة يا جماعة أن الداعية طبيب والعصاة دول مرضى الطبيب لا يحارب المرضى ده بيحارب المرض الطبيب لا يكره المرضى ده بيكره المرض الطبيب لا يعادي المرضى ده بيعادي المرض فلذلك ينبغي انك تفهم كده ان زوجتك مش عشان هي متبرجة بقت عدوك لا وانما انت بتعادي تبرجها فمفيش مانع من ابتسامة وكلمة حلوة طول ما انتوا في البيت ودعوة وكلام جميل وهدية والتحبب والمفتاح السحري للقلوب هو حسن الخلق الإكرام قرب ولادك منك مش دايما هم عايشين معاك فقط الأوامر اعمل ما تعملش اسكت لا وإنما ادي ابنك فرصة ان هو يتكلم معاك شوية وبنتك فرصة انها تتكلم معاك شوية وفي خلوة وبعيد عن الناس انك تتكلموا مع بعض ابنك ده محتاج انك تسمعه بدل ما حد غيرك يسمعه ويضله ويضيعه ويفتنه وزوجتك نفس الشيء وولادك نفس الشيء اللمسات الجميلة انك لما تخرج من البيت لو غبت ساعتين ثلاثة تتصل بالتليفون بطمن عليكم اخباركم ايه لفتة جميلة وانت راجع عملتوا ايه اخباركم ايه لفتة جميلة ولادك وهم نايمين لو انت دخلت عليهم وغطيتهم ومسحت بايدك على راسهم حتى لو هم ما حسوش احيانا هيحسوا بدي هتبقى لفتة جميلة الى اخره زوجتك اهلها محتاجين حاجة تساعدهم فيها لو انت تقدر لفتة جميلة اللفتات الجميلة دي تؤلف القلوب وتأخذ بالايدي لذلك مهمة جدا الخطوة الثانية اللي هي اصلاح بيتك صحيح زوجتك واولادك ثم المحيطين بك جيرانك زملائك في العمل اقرب الناس اليك ابوك وامك اخوك واختك عمك وعمتك خالك وخالتك الاقربين اصلاح الجو المحيط بك لكي ينصلح الشارع اللي احنا وصفناه في اول شريط والشوارع المحيطه والبيئه والمدينه والقريه اصلاح الناس دي كلها مهمتك ومسؤوليتك مش عشان صلحت نفسك خلاص انا عملت اللي عليا ماليش دعوه بحد لا وانما ينبغي ان تاخذ بيد الاخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رجلا واحدا فما بالك بقى ان ربنا يهدي بيك ابوك او امك وهما على شفير القبر ان ربنا يهدي بيك زوجتك واولادك وهم دول اللي بيجروك لورا ان ربنا يهدي بيك زملائك في العمل وهم دول اللي بيضلوك ويفتنوك وينافقوا ويغشوك لو ربنا يهدي بيك جيرانك مش هتسمع اصوات الاغاني داخله عليك ولا هيفسدوا اولادك من البلكونات لابد ان يكون هذا العمل المركز في نشر الدعوه الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه دايما اقول للشباب اللي التزم جديد يا ابني بلاش كلمة حرام لا يجوز حرام لا يجوز الناس بدأت تكره هذا الأسلوب وإنما أوصف حالي لما أشوفهم قاعدين قدام التلفزيون أقول يا سلام لما كنت قاعد دلوقتي جوه في غرفتي وبقرأ في المصحف وقرأت آية كذا وكذا حسيت بالمعنى طلعت من الصلاة لقيتهم قاعدين قدام التلفزيون أو بيسمعوا أغاني أو غيره يا سلام لو كنتم معايا في المسجد دلوقتي كان السجود رائع وانا بقول سبحان ربي الاعلى والله دعيت لكم وانا ساجد وقد تاخذ تريقه يا عم الشيخ ابقى خدنا على جناحك طيب ادعي لنا الى اخره مفيش مشكله ولكن ابدا بوصف حالك سيؤثر فين احيانا بيبقى السكوت ابلغ من اي كلام وسكوتك هيستثرهم انهم يسالوك انت ساكت ليه بدل ما حرام لا يجوز اعمل ايه لا ايها الاخوه انا احبكم في الله عليكم حريص ولكم ناصح امين انت السبب كانت البداية فصلحت حالك فما بقيتش انت السبب ثم لكي تعيش بدون عداوات مرصودة ولا فتن معقودة ولا بلاءات منتظرة صلح اللي حواليك دي الخطوة الثانية لا شك ان في خطوات ثالثة ورابعة تأتي معنا في لقاء قادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته